يا رسول الله يا ابن عبد الله يا عريض الجاه يا محمد يا دنيا أسأل سؤال يا دنيا أسأل سؤال أمانة جاوبيني عليه الحمل علي فين يا دنيا والصبر فين ألاقيه يا دنيا مالك يا دنيا مع غيري وجنبي إيه؟ في قلبي زرعت الصبر يا دنيا وبدمع العين ارويه دمع العيون بحور يا دنيا دمع العيون بحور يا دنيا ما اقدرش انا اعديه مليت كاسي مر يا دنيا وبألمي انا حليه مليت كاسي عذاب يا دنيا وبألمي أنا حلي واصبر على الصبر يا دنيا ونصيبي أرضى بيه صابر على الوعد صابر على الوعد يمكن مع الأيام صابر على الوعد ويمكن مع الأيام نصيبي أنا ألاقي صابر على وعد نصيبي أنا راضي صابر على وعد نصيبي أنا راضي أسهر ويا الليل وقلبي ناظر ليك أسهر ويا الليل وقلبي ناظر لك يمكن يحن عليك وبر أرسي عليك يمكن يحن عليك وبر أرسي عليك آه يا دنيا آه من الدنيا نصيبي راضي نملة وصف بالكف والعطشان السيف نملة وصف بالكف والعطشان السيف وصلي في الحرم وصلي في الحرم الكعبة أنا أنا دي واشرب من دمك واشرب من دمك وقلبي أنا أروي أجمل وأحلى شراب أجمل وأحلى شراب عيني العليل يدوي العطشان يروي يا شرابي الحنان يخلو في بعض لحظات يا دنيا بننسى اللي مع بعضنا بناكله عاملين زي السمك الكبير لو جاب الصغير ياكله اللي غرك زمانك والنفس لعبت فيك مشيت ورا الدنيا مشيت ورا الدنيا والدنيا لعبت فيك غرك المال يا ابن ادم عنو الجمال يهيك وبعت ناسك واهلك ونسيت اللي قلبهم عليك طول ما معاك المال تلاقي الكل من حواليك ده يقول لك يا باشا وده يقول لك يا بيه وبأجمل كلام يناديك وساعة ما يخلص المال ما تلاقي حد من حواليك عايز مالك يبيعك ولا يسأل يا روحي فيك ولو زاد عليك المرض ما تلاقي طبيب يداويك اللي بعته بالرخيص يا قلبي بالغالي لا ينفع ليك يا دنيا الغربة واللي عليك مظلوم أيام علينا بتدور أيام علينا بتدور أيام علينا بتدور آه يا دنيا يا دنيا العذاب يا دنيا من غير ذنب واللي عليك مظلوم واللي عليك مظلوم آه من بكرة آه من بكرة وألم بكرة عدى علينا اليوم يا قلبي ومستني أنا بكرة وكل يوم يمر يا قلبي لازم وليه بكرة قالوا اللي عدى راح وخايف أنا من بكرة قالوا لي خليك سليم حب الناس ولا تكره مادام دخلك سليم اوعى تخاف من بكره بنت الإمام علي يا طاهرة نظر عاشق وعلى الباب ومستني أنا نظر عشت من الفؤاد ولا من العين نظر دلوني أهل الحب دلوني وين النظرة قلبي له نظرة والعين لها نظرة قلبي له نظرة والعين لها نظرة والروح لها نظرة والجسم له نظرة خايف من نظرة خايف من نظرة نظرة فيها رهاب نظرة فيها لذة نظرة فيها شهوات نظرة فيها الشكوى نصر والجسم لما ينصر إلا السليها نصر إلا السليها نصر حيروني بين قلبي ونصر عيني ولا قلبي ولا من النصر ولا من النصر والروح لها نصر والروح لها نصر للمعاني نصر ادخل باب القرآن ادخل باب القرآن وينادي على النصر هتعشق الأرواح هتعشق الأرواح بكاس من غير خمرة نادي الخليل إبراهيم نادي الخليل إبراهيم انظر لحكم الله انظر لحكم الله أرد باب الوصال أرد باب الوصال عين الدلال وياه لما شاف كوكب قال عليها الله لما بني الهلال لبيت كلام وياه طلعت عليه الشمس الأنس في رؤيا قال عليها ربي صادق مع مولاي ولما غابت الشمس العقل ذاب النار العقل ذاب النار من دخله أهار من دخله أهار زاد الألم وياه بيبكي متاخر مراده يعشق إن إبراهيم أول إن إبراهيم أول أتاه الندى منه اصحى يا خليل انظر وشوف إني إني أنا الله أرى من يراني من لم يراني أرى من لم يراني أرى عندي دليل في القول على رسول الله قصة إبراهيم عين السليم في عطاء عين السليم في عطاء بلغ من كبر عتاب زاد الحنان في الوقت يا دمع العيون يا دمع العيون يا دمع العيون يا جرح ميت يا جرح ويل يا جرح ويل آه بتداوي جروح آه بتداوي جروح صبر مناظر بكاها من قلبي لربي هتنادي بكاها من قلبي لربي هتنادي لربي هتنادي نادت يا إبراهيم نادت يا إبراهيم الحق قول لي عليه رب العباد أمرك واحنا بإذنا واحنا بإذنا الله أمرنا والأمر أمري الله لا يضيعني الله لا يضيعنا مدام قلوبنا يرحم ضعفنا لعذابنا وسلنا والحكم رضينا انصر وشوف ما انا هيعمل لا زاد ولا ميه لا زاد ولا ميه مسكينة تعمل مسكينة تعمل انظر وشوفي عيني عيني عيني أحلى حناني أجمل حناني أجمل صبري عيني عيني عيني أمي أمي أمي أمي الحنان أمي أمي أمي الدمع بتاعي يا حنانك يا أمي يا رضاك يا رب يا رضاك يا رب الأب فاتنا يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي الأب فاتنا يا ولدي عيني والجبل معروف لا زاد ولا مية يا ولدي وأمرنا معروف أمرنا معروف الصبر يا ولدي حبيبي يا ولدي ضنايا يا ولدي نور عيني يا ولدي حبيبي يا ولدي حبيبي يا ولدي حبيبي يا ولدي روحي يا ولدي لو بين عيونك لم لكفت وسيم راحت دموعي وقلبي يبكي عليك يا بكاء الأب يا حنين الرب يا بكاء الأب يا حنين الرب يا حنين الرب عيني أمي بتحب شوف أمي لما تحب صناها نور صناها نور صناها نور عيون من غير دموع من قلبي ما بتبكي بتبكي عطشان ومنين انا اشتكي لو عيوني فيها دموع لما كفي انا وشي راحت لي جبل الصبر لربي هتنادي راحت لي جبل الصبر لربي هتنادي لربي هتنادي طفل رضي عطشان يا رحمن اشفي انا امه يا عين شايفاك بقلبي قبل ما اشوفك عيني تهب من جبري من امر عنده جري ضرب جناحه في الارض من فرض هنصل انظر وشوف الطفل جت الميه من تحت الام جت تجري والدمع نزل يجري الام جت تجري والدمع نزل يجري وحضنت ضناها سمي يا مي سمي يا مي سمي يا مي والعطشان سمي يا مي والعيان داوي سمي يا مي والعطشان بركته على الوالدين تركته على الوالدين تركته على الوالدين والأم دعاها من قبلها دعوة أم من قلبي نادى عليها من قلبي نادى عليها اديهم الثمرات والخلق تيجي حواليها دعوة إبراهيم بمعنى وسليم انظر وشوف الآية وكمل المعنى يا آية في قلبك يا آية في قلبك يا دواء للجرحى يا أدنى الآية يا صبر في الكاسة يا صبر في الكاسة انظر وشوف الألم والصبر على البلاء الأمر جه من الأمر والابن في عطاء نادى يا إبراهيم عيني اسبح بنات عيني اسبح بنات عيني اسبح بنات يا قدرة يا عذر أنا متعب يا قدرة يا عظم يا عالي في سماء يا واحد يا أحد يا صادق في لغة يا صادق في لغة اقرأ سورة مريم كان إبراهيم كلمة أنا متعبر يا قدرة يا عظم يا عالي في سماء يا واحد يا أحد يا صادق في لغة يا صادق في لغة اقرأ سورة مريم كان إبراهيم كلمة اقرأ آل عمران كان الإيمان درجة كان الإيمان درجة الابن ويا الأم والدعوة لها إجابة والدعوة لها إجابة قال له تعالى يا ابني قال له تعالى يا ابني ده الدمع غالي آه شاف المعاني تعالى يا قناعي ده رب العرش أمر أمرني أن أذبحك انظر ما ترى يا ابني يا ابني يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد كبير والعين بعيدة عن العين العين ما تشوفش والرب بيده سكي والدمع على الأب بيده سكي والدمع على الدمع على مشاها شمال ويمين مش راضي الست القلب بيتوجع والعيون بتدمع والوعد بيتقطع مسكين يا عيني مسكين مسكين يا عيني مسكين ميل على الجديد ميل على الجبين علشان العين ما تشوفش العين قال له يا ابويا افعل ما تؤمر يا ابويا يا ابويا يا ابويا قال له يا بابا افعل ما تؤمر هتجدني من الصابرين القلب دخله جروح والايد فيها سكين القلب دخله جروح والايد فيها سكين القلب فيه جروح والايد فيها سكين والايد فيها سكين ميل على ولد مشاها شمال ويمين مشاها شمال ويمين انظر وشوف الخضر مش راضي السكة السكينة بتبلع والحب بينور السكينة بتبلع لكن الحنان يجري وعيون بتنور مسكين يا عيني مسكين مسكين يا عيني مسكين مشاها الخليل على حجر مشاها الخليل على حجر عين أسمة تونس يا قدرة يا عظمة يا عين يا ربي يا عين يا ربي يا عين يا ربي يا عين يا ربي سمع النداء من علا سمع النداء من علا والصدق منه كريم نادى يا إبراهيم صدقت رؤياي وجدنا بقلب سليم أما ابنك يا خليل فديناه بذبح عظيم فداه بذبح عظيم ندم القلب سليم فداه بذبح عظيم ندم القلب سليم ربك كريم ورحيم ربك كريم ورحيم عيني للخلق جنة عيني للخلق جنة يا عشق معنا يا قرآن وآية يا سدر الولاية بحبي وهنايا والمعنى وياك والمعنى وياك نادي من القرآن اسأل عن الآية اسأل عن الآية اقرأ ألم نشرح ده الشرح في الآية حبيبي يا محمد يا صادق النوايا حبيبي يا محمد يا عين الهداية حبيبي يا محمد يا رسول العناية نبينا يا محمد يا باب العطايا نبينا يا محمد يا صادق النوايا آه يا حبيب يا نور وهداية يا نور وهداية اقرأ الكتاب من في حال العارفين عليهم دائما أبدا رضا عليهم دائما أبدا رضا من الرحمن خير المحسنين نادي على الحظ نادي على العشر أهل الأدب درجة اللي كواهي الهوى من قلبه الآه الصدق صدق روح وللسان فلتة حاسب على روح النفس بغلسة بتمشي ورا الشيطان وللإيمان درجة الحسنة بعشرة والعشرة بمية والرب يا عني والرب يا عني اسقط مع روحك اسقط مع روحك وابعد عن الغلط واصبر على وعدك واصبر على وعدك دربك على الختم دربك على الختم انظر وشوف البيان القرآن والآية القرآن والآية ادخل في بن أيوب ادخل في بن أيوب والصبر على البلاء سنين وسنين وسنين سر الحنين في الزمان ما دوكر الله والصبر ليه ختم وبنت عمه معاه رحمة وليها نظرة بديعة في جمال البنت والعشق ليه دايما أهل البلد نظرهم وفي قلبها آه الصبر على وعده صادقا يا رحمة يا رحمة يا رحمة من الزمان يا رحمة من الزمان الزوجة الصالحة بعيدة عن اللذات الزوجة الصالحة عداها إسلام الزوجة الصالحة فيها في الأدب حقيقة حافظة عرشك حافظة عرشك والفرد له صلوات والفرد له صلوات نبي عندك رسول ربنا رسول ربنا رسول ربنا صاحب على البنات علمنا نختار الزوجة ليها الغالي حسبها ونسبها وللملكة عاد أما ذات الدين هي من الصالحات الجمال هيزول عيني والمال هيزول والنسب ما يطول أما اللي حداها دي حداها أدب وشرف اصبر بذات الدين عن أعلى المقام حصون أرضا حصون أرضا للزوجة الصالحة حصون أرضا أصلي فرضا للزوجة الصالحة للزوجة الصالحة بعيدة عن الشرور بعيدة عن الشرور انظر وشوف أيوب لما صبر أيوب لما صبر على البلد من داخله طهارة عن وجهي بس الصبر للختم معاه زوجة صالحة وصالحة في الكلمات حافظ على زوجتك وابن قلبي هذا عوان صبر على صبري والصبر له ختم نصبر نصبر نصبر والرك عن الهيام والرك عن الهيام انظر وشوف ربنا والصدق في المعرفة يا آية في قلبي يا آية في قلبي يا حبي أنا لك يا حبي أنا لك الرك مش عالصدق ده الصدق في النية خلي ضميرك حي خلي ضميرك حي ده الحي عمره ما مات. ما دام سليم جواه هتنول العطاء يحسن ختامه ويسكنك جنة انظر وشوف أيوب دور على الهدى سبع سنين في ألم وللألم كتاب اكتب يا رب، اشرح يا رب، ويا أمين يا رب. اكتب يا رب، اشرح يا رب، ويا أمين يا رب. لا أخي عنك لا أخوه ولا ابن عم حدا ولا صاحب ولي غير رب العباد والزوجة لها كرم والزوجة لها كرم إني حواليك بعوم ساعة المرض نسيت اللي حواليك بعوم ساعة الألم نسيت ظلموه الناس ظلموه الناس يا عين وبظلمهم مرض صبري طيب يا عين وانا بالألم مرض هيعمل ايه الكلام وانا بالألم مرض الله نرضى بنصيبي واصبر على مرضى وقول يا عيني كفاية بكرة ده الدمع مش غرق ده الدمع مش غرق ونادي واقول يا رب صب بالأدب عرض ونادي واقول يا رب يا ربي صون بالأدب عرضي أنا عبدك لبناديك وعمري ما نسيت أنا فرد طول عمري أنا بعبدك ولا نسيت في أنا فرد صابر على بلاء راضي أنا بمرض صابر على بلاء راضي أنا بمرض راضي أنا بمرض أنت صعب الأمر وأنت اللي بترضي أنت صعب الأمر وأنت اللي بترضي ده قدرك وقضاء وانا بالقضاء مرت وانا بالقضاء بعد العذاب والألم بعد العذاب والألم شفي أيوب من مرضه وزال عنه الألم وزال بالألم مرضه إلا وراح مجال بتسأل على مرض بتسأل على مرض والألم اللي مرض الكلام على على كرسي بديع الجمال ايوب عيون جمال كبير بتسأله عن ايوب ومين يدلها عليه جليلها انا ايوب جليلها انا ايوب جليلها انا ايوب الله راضي عليه شفاء ربنا من بلد من غير طبيب يداوي انظر وشوف رحمة والزوجة نظرة قلبها فرحة عيني الإيمان زاد نادت وقالت الله الله الله الله الله الله الله نصب الهوى شركا إلي فصد نصب الهوى نصب الهوى شركا إلي فصد وأصبحت في شرك الهوى أتقلب كعصفورة قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي روحي روحي روحي قلبي قلبي قلبي نصب الهوى شركا إلي فصد وأصبحت في شرك الهوى أتبلد كعصفورة كعصفورة في يد طفل يتيم تقاسي حركة الموت والطفل يلعب أعلن وعدي آه انظر وشوف العذاب عذاب يا قلبي عذاب عذاب يا قلبي عذاب نصب الهوى شركا إلي فصدا وأصبحت في شرك الهوى أتكلم أتعزم مرار أشرف كعصفورة في يد طفل يهين تقاسي حركة تحت الموت والطفل يلعب لا الطفل وجود عقل يحب عقل يحب قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي وعدي وعدي وعدي لا الطفل وجود عقل يحب في حالة ولا الطير معه نوق الجناح ليهربوا وعد وعد وعد وعد وعد وعد حبيب حبيب يا زعفران يا زعفران يا وعد يا وعد خايف لا اقول اه للخلق في العبد مسكين وعندي ألم وزاد الوقت في قلبي قالوا كلمة الأخ تريح من الألم قلبي آه قالوا كلمة الأخ بتريح من الألم قلبي سلبت لي مني العقل قلت يا ليلى ارحمي